بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين اقرا ويا حضراتكم جزء من رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل سالونيكي سالونيكي دي في اليونان في نهايه الرساله الاولى وهي خمس اصحاحات بيقول ثم نسالكم ايها الاخوه أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم ده زي عنوان العبارة دي بيخاطب أهل تسالونيكي بعد كده بيكمل حوالي 15 نقطة بتمثل معالم السلوك المسيحي سلوك الإنسان المسيحي وبترسم خريطة له في سلوكياته المسيحية وكلها عبارات صغيرة كده أحيانا بيسموها عقد من اللؤلؤ عقد من اللؤلؤ هقراهم ورا بعض كده سالموا بعضكم بعضا أنذروا الذين بلا ترتيب شجعوا صغار النفوس أسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم لا تطفئوا الروح لا تحتقروا النبوات امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن امتنعوا عن كل شبه شر إله السماء نفسه إله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا أيها الإخوة صلوا لأجلنا سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين نعمة ربنا يسوع المسيح معكم آمين في البداية بهنيكم بصوم الرسل وده بنسميه صوم الخدمة والكنيسة صوم من أجل عمل الكنيسة على مدار السنة وعشان كده بنسمي الصوم ده صوم من أجل خدمة الكنيسة ممثلة في بدايتها بالآباء الرسل والتلاميذ اللي أرسلهم المسيح يبشروا في كل مكان ثم بخلفاء الرسل وتلاميذهم عبر الأجيال كلها عشان كده الخدمة لا تنجح إلا بالصوم والصلاة فالصوم ده هو من أجل عمل الكنيسة الكنيسة المحلية يعني الكنيسة اللي انت بتروحها والكنيسة العامة في مصر مثلا او الكنيسة العامة في المسيحية بصفة عامة كمان بنصلي من اجل ابنائنا ومن اجل كل الطلبة والطالبات اللي في الامتحانات دلوقتي خاصة اللي في امتحانات الثانوية العامة كسنة مهمة ربنا يبارك تعبهم ودراستهم ومذاكرتهم ويفرحهم دايما بنتائج طيبة تفرحنا جميعا رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي هي أول رسالة كتبها بولس الرسول كتب 14 رسالة دي بكر الرسائل وطبعا في بدايتها وهو بيخاطب تسالونيكي وهو بيخاطب أهل تسالونيكي وهو بيخاطبهم خاطبهم برسالتين كل رسالة لها مفهوم لكن احنا خلونا في الرسالة الأولى اللي هي خمس إصحاحات في نهاية الرسالة حب يرسم لهم معالم للحياة المسيحية يعني ايه انت انسان مسيحي مش بتكلم على قدنا احنا الموجودين النهاردة بتكلم على سلوك الإنسان المسيحي بصفة عامة وعلشان الإنسان بيتعلم السلوكيات المسيحية جوه الكنيسة فبيبتدي القديس بولس الرسول يتكلم عن من يعلم على اللي بيعلم في الكنيسة فبيقول كده نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم عايز يقول ان الذين يتعبون في الكنيسة او من يخدم في الكنيسة يقوم بثلاثة افعال رئيسية التعب واحد والتدبير اتنين والانذار ثلاثة واشرحهم باختصار كمقدمة للموضوع اللي عايزين نتكلم فيه من يخدم يقوم بهذه الثلاثة في أي قطاع ولا أي مستوى في الخدمة أول جزء من هذه الثلاثية التعب ويقول هنا الذين يتعبون بينكم يقصد التعب التعب الجسدي التعب الفيزيكال يعني المجهود او الارهاق او الاجهاد من يتعب طبعا زمان ما كانش في عربيات ولا مواصلات ولا طرق وكان وسائل الاتصال صعبة جدا فكان فيها مجهود كبير بيتعمل الرعاة الخدام الذين يقومون بالافتقاد بالسؤال عن كل إنسان بالرعاية إلى آخره نمرة اثنين التدبير والتدبير الكلمة الكنسية المقابلة لكلمة الإدارة في العلوم الحديثة كلمة الإدارة والتدبير هنا التدبير الذي يقوم بتدبير الكنيسة ودي كلمة كبيرة قوي ولها علوم كتيرة ولها معاهدها المتخصصة واحنا صار عندنا معهد للتدبير الكنسي والتنمية وعملية التدبير هي من يقوم بتدبير حياة المؤمنين في طريق البر ده الهدف الرئيسي لكن طبعا اي خدمة عايزة نظام وعايزة ادارة وكلمة الادارة كلمة جيدة وربنا يسوع المسيح علمها لنا في مواقف كثيرة يمكن من اشهرها معجزة إشباع الجموع لما الألاف التي كانت أمامه أجلسهم خمسين خمسين فرقا وابتدى الأباء الرسل يوزعوا عليهم الطعام ما سمعناش واحد اشتكى ما سمعناش المكان اتساب مش نظيف سمعنا ان الجميع اكلوا وشبعوا وفضل عنهم 12 قبطه. العمل الثالث اللي بيقوم به الرعاه والخدام هو عمل الانذار الانذار وكلمة الانذار تعني التعليم والتدبير على وصية الرب زي ما يجي مدرس كده بيعلم تلميذه فبيقول له ده صح او ده غلط الطريق ده مظبوط الصح الحل المسألة دي صح او حلها غلط او تفكيرك او اجابتك الى اخره فهنا الانذار الانذار بمعنى التدريب والتعليم وعلى رأي الدسقلية اللي بتقول امحوا الذنب بالتعليم يعني حتى الخطية تحتاج ان يتعلمها الانسان علشان يقلع عنها يبعد عنها لما كتب الثلاثة عن الخدام ابتدى يسرد مفردات السلوك المسيحي ربنا يدينا فرصة في الأسابيع الجاية ناخد كل أسبوع نقطة منهم وأحب أنكم تقروا الجزء ده باستمرار أو تقروا الرسالة كلها علشان تقدر تقيس نفسك على سلوكك المسيحي السلوك الذي يرضي الله أول نقطة أو النقطة اللي هي مسار آه اجتماعنا وتأملنا في هذه الليلة يقول كده سالموا بعضكم بعضا سالموا بعضكم بعضا موضوع السلام من الموضوعات الكبيرة في حياة الإنسان موضوع كبير قوي وموضوع السلام كده تخيل لو الإنسان عاش من غير سلام تبقى حياته شكلها إيه بالتأكيد ما تبقاش حياة والله عندما خلق الإنسان خلقه في سلام آدم وحواء كانوا يتمتعان بمعية الله في سلام ما كانش في حاجة بتنكد عليهم خالص فيش حاجة بتنغص عليهم خالص طبعا آه هذه الحياة الفردوسية لما الواحد كده يقعد يتخيلها يحس انها بعيدة قوي ولكن عندما دخلت الخطية الى العالم بحسد ابليس وعندما كسر آدم وحواء الوصية وكسروا أيضا قلب الله معطي الوصية جاءت الخطية إلى العالم وفسد العالم طبعا الخطية لها نواتج كثيرة جدا لكن أهمها أنه غاب السلام وبدأنا نسمع أن آدم وحواء يختبئان والله ينادي بهذا الصوت وهذا النداء آدم آدم أين أنت قال له خفت منك يا رب استخبيت واختبأت ايه يا آدم اللي جرالك ايه اللي جد عليك كانت الخطية هي وصمة العار التي وصمت الإنسان واللي عاملها مش واحد انسان عادي ده رأس البشر اول البشر وكانت النتيجة ان امتدت الخطية الى العالم كله وفقدت الارض السلام لما تقرأ العهد القديم كله واقرأ من هذا المنظور هتلاقي السلام غائب غائب عن الانسان وأكبر دليل على كده إن في بداية الخليقة ولسه الأرض دي كلها فاضية وتخيل كده وياه لا في شوارع ولا في بلاد ولا في طرق واللي عايشين على الأرض معدودين على الأصابع فنسمع عن أخين قايين وهابيل واحد يوم على التاني ويقتله أرجو أن ترتعب من هذه الكلمة يوم قيم على هابيل دول اخوات ويقتله اي عقل طب عقلك راح فين الخطية ضيعت عقله طب اخوك الخطية ضيعت الاخوة طب السلام الخطية ضيعت السلام وقيسوا على هذا ما حدث في العالم بداية من قايين وهابيل وامتدادا لغاية ما بنسمع النهاردة على الحروب والصراعات اللي موجودة في العالم هل كان الله يقصد أن تكون خليقته بهذه الصورة مش ممكن يعني الإنسان هو اللي جابه لنفسه وصار الإنسان لا يحتمل حتى أخيه وفقد الإنسان السلام وصارت الحياة فيها كل ما هو متعب احنا بنسميها النهاردة الكآبة والقلق والهموم حطوا بقى سلسلة طويلة لكن صار الإنسان دخل برجليه بخطيته دخل إلى هذا العالم الخالي من السلام ويجي السؤال بتاعنا هو ازاي الانسان يبتدي يتعلم السلام ازاي يكون لو لو جيت في الحقيقة هتشوف ان السلام لازم يتولد اولا في القلب قلب الانسان بمفرده ثم الثلاث محطات رئيسية اللي هي البيت او الاسرة نمرة اتنين الكنيسة ونمرة تلاتة المجتمع يتولد في القلب وبعدين يعيش في الثلاث محطات دول نتعلمهم وناخده منهم البيت البيت والكنيسة والمجتمع ثم يمتد إلى الإنسانية كلها مشوار كبير ومش حكاية سهلة لكن قبل ما أعلمك وأحكي لك قليلا عن هذه المجالات اللي ممكن ناخد فيها السلام يا ريت مرة تأمل لطيف قوي في كلمة سلام سين لام ألف ميم سين تعني سعي الإنسان الدائم يعني في حركة بيسعى لشيء واللام لأجل تحقيق شيء والألف والميم لأجل تحقيق الله محبة هقولها تاني علشان تقدروا تتخيلوها وياي السين معناها سعي الإنسان جهاد الإنسان بذل الإنسان تضحية الإنسان سين يعني السلام ده مش حاجة بتيجي لواحد جاهزة كده ده لازم انت تعمل اكشن تعمل فعل واللام لأجل تحقيق شيء معين تحقيقه في الآخر ايه الشيء ده كأنك عايز تقول لكل أحد أن الله يحبك أن الله محبك بعيد عن مفهوم السلام بمفاهيم السياسة ومفاهيم الدبلوماسية وعلاقات الدول والكلام اللي بنسمعه دايما في الأخبار لا نبعد عن ده كله كلمة سلام يعني الإنسان الذي يسعى دائما أن يخبر الآخر أن الله يحبك أنك محبوب عند الله تصور كده لما يجي واحد يقول لي ربنا بيحبك في سلام اكتر من كده في جمال اكتر من كده في راحة اكتر من كده اتخيل ان كل البشر الذين اوجدهم الله وخلقهم يصير كل انسان يقول للاخر يوصل له رسالة يقول له ربنا بيحبك وهذه هي رسالة الله او رسالة السلام الحقيقي افتكروا كده ويايا يوم ميلاد ربنا يسوع المسيح الملائكة قالت العبارة المشهورة كلكم حافظينها المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام إيه اللي على الأرض السلام يعني البشر صاروا الذين يعرفون المسيح ينقلون هذا السلام لكل أحد طب أنقل السلام إزاي ليس بالكلام ولا باللسان انه بالفعل والفعل هو ان الله يحبك انت صرت محبوب لله والمعنى الكبير ده معنى في غايه الاهميه في فهم موضوع السلام اولا السلام يولد في القلب بنتعلمه يعني انت يا كل اب وكل ام وكل خادم كل مدرس وانت بتعلم ابنك بنتك بتعلمه هذا السلام لكي ما يولد في القلب يعني انت لما بتخلي بتلاقي مثلا اخين ولا اختين بيتخانقوا يا بعض خناقات الاطفال اللطيفه ده هي ازاي بتصنع سلام ما بينهم ما انت بتولد هذا السلام في قلبهم اما لو جيت لطشت واحد قلمين وزعلت التاني هيتعلم السلام فين ويتولد السلام في قلبه ازاي لا تنسوا يا اخوتي ان فضيلة السلام ان صارت يعني فضيلة هي فضيلة مركبة فالسلام مرتبط بالمحبة ومرتبط بالهدوء ومرتبط بالابتسامة ومرتبط بالصبر ومرتبط بالحكمة ومرتبط ايضا بالبيئة يعني خد بالك كده لما يبقى المكان نظيف تلاقيه يعطيك جو السلام لو المكان مش نظيف ما يدكش جو السلام لو المكان منظم أي مكان يعطيك هذا السلام يولد في قلبك لو ما فيهوش نظام وفي فوضى فين السلام بقى يتولد في القلب بالتربية لما نوصل في البيت محطة بقى محطة البيت والتربية يقول لنا سفر الأمثال آية لطيفة جدا ولكنها معبرة يقول كده لقمة يابسة ومعها سلام خير من بيت ملقان ذبائح وفي خصام تعبير بسيط وكلنا نقدر نفهمه ناكل عيش وملح بس بيتنا فيه سلام يا اغلى حاجة طيب بيتنا فيه ذبائح ذبائح يعني البيوت الغنية والمتوفر عندها كل شيء وطبعا ساعتها مش هيبقى بيت بقى هيبقى قصر مثلا طيب في خصام ولا حاجة ولا تستطيع أن تتمتع بشيء لا بالذبائح ولا بالقصر ولا بالبيت ولا حتى بالصحبة اللي في البيت عشان كده ربنا يسوع المسيح لما أوصى تلاميذه قال لهم وأي بيت دخلتموه فقولوا أولا سلام لهذا البيت ما هو الأرضية دي السلام اللي هنفرش عليها كل ما نقوم بتعليمه صور كده بيت فيه تعاملات خشنة والمشاعر جافة والتعليقات لاذعه ده بيتريق بيتريق على دي ودي بتتريق على ده والكبير على الصغير والصغير على الكبير إن هو السلام وحتى الحوارات ملتوية والأسئلة أسئلة مؤلمة فين السلام بسؤالك لابنك وسؤالك لبنتك إذا ما كانش بحكمة لا يصنع سلام وإجابتك بالمثل عشان كده من أصعب, من أصعب ما نراه أن تختفي أو يختفي الحب والسلام من البيوت خالص يبقى البيت شكله ايه بناكل وبنشرب وبنعلم ولادنا وأين هو السلام عشان كده الآية دي بتاعت سفر الأمثال لقمة يابسة ومعها سلام اللي هي ما نسميه حياة الرضا واللقمة اليابسة واللي معها سلام تساوي حياة الشبع إنسان شبعان ما احنا بناكل كل يوم والأكل ده بيتكرر في حياة الإنسان طول عمره ولكن الأهم من الأكل هو السلام فمعنى أن السلام يعطي قيمة صحية حتى للأكل اللي بناكله في عبارة كده بتعجبني بيقولوها الناس وهم بيعزموا بعض على الأكل يقول لك والأمهات يقولوها لأولادهم مطرح ما يسري حافظينها طبعا آه. مطرح ما يسري يمري يمري يعني ايه يمري يعني يفيد الإنسان صحيا غذائيا طب وده هيجي بجو ايه تفتكروا كده اللي قاعدين على مايدة وقاعدين في حالة نكد او حالة خصام تفتكروا هيمري الاكل مهما كان النوع الاكل فليس نوع الاكل ولكن طبيعة الاكل او جو الطعام لقمة يابسة ومعها سلام خير من بيت ملآن ذبائح وفيه خصام نمرة اتنين محطة التانية في الكنيسة من اكتر الكلمات اللي بتتكرر جوه الكنيسة كلمة اريني باصي السلام لكم ودي كلمة حتى بنسمي ولادنا بناتنا كلمة اريني سلام ونقول كده اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه الكائنة من أقصى المسكونة إلى قاصيها احفظها بسلام هو أهم شيء الآية اللي بيقولها لنا بولس الرسول سالموا بعضكم بعضا أصل السلام ده آه، عملية تبادلية تبادلية ما بيننا وما بين بعض ده يمكن حضورك أمامي يجعلني في سلام وفي واحد لأنه هو مش مستريح مع نفسه فحضوره في أي مكان يسبب تعب وشوشرة فاجعل حضورك حضور سلام ليه بنيجي الكنيسة اوعوا تفتكروا بنيجي الكنيسة بس علشان نحضر أي صلاة من الصلوات ولا نمارس سر من الأسواق وناخد بعضنا ونمشي لا الكنيسة هي الفرصة التي تشحن حياتك فيها بالسلام تشحن حياتك بالسلام جاي تقف كده قدامه قدام مسيحك وتقول له يا رب انا جاي عشان تديني سلام في قلبي اعيش بيه في العالم نقول كده السلام الذي من السماوات انزله على قلوبنا جميعا بل وسلام هذا العمر والكنيسه بتأج- بتصلي من اجل سلام العالم لكن سلام العالم الكبير ده يبدا بالسلام الصغير الذي في قلب الانسان من آه، تاريخ الكنيسه من القصص الجميله لانبا بولا اول السواح طبعا انفصل عن العالم وعاش في السياحه وفي التوحد بعيد لما زاروا الانبا انطونيوس الانبا بولا سال اول سؤال ساله له قال له ماذا عن سلام الكنيسه اول حاجه طب ده انت عايش في الوحده بقى ومالكش دعوه بحاجه طبعا زمان لا كان في اخبار ولا اذاعات ولا نت ولا المواضيع اللي موجوده عندنا النهارده لكن انبا بولا اللي عايش في السياحه وفي الوحده وبعيد سنوات وسنوات وسنوات عن العالم كان يهم كثيرا سلام الكنيسه ويسال عليه انبا انطونيوس المحطة الثالثة اللي بناخد فيها السلام المجتمع ما تنساش ان المجتمعات نشأت وبعد كده تكونت الدول وصار العالم بالخريطة اللي بنشوفها ودول كبيرة ودول صغيرة ودول قريبة ودول بعيدة وبعدين القارات كل قارة فيها عدد من الدول ودول العالم تقريبا كده 200 دولة ولا 200 وشوية وصار المجتمع مجتمع يعني مجموعة من الناس عايشين ويا بعض مجتمع زي مثلا احنا في مصر نقول مجتمع مصر مجتمع مصر كلها ايجيبت مش مصر يعني القاهره صارت المجتمعات تحتاج الى هذا السلام ولكن السلام لا يبنى في المجتمع الا لما يبنى في القلوب ثم البيت ثم الكنيسه ثم في المجتمع وصار السلام من واجبات المواطنه يعني انا كمواطن في مجتمع واجبي ان اصنع سلام زي ما ليا حقوق علي واجبات ولذلك المواطن الذي يتخلى عن مشاركته في السلام في سلام مجتمعه ياخد مواطنه ازاي ويبقى حقوقه ايه مفيش والمجتمع ككل يعيش في السلام بعد ما يكون اتعلمه كل افراده والمجتمع ايضا يمارس هذا السلام فأديكم بعض أمثلة تجرح السلام مثلا الأصوات العالية الأصوات العالية آه، بأي صورة من الصور بتجرح السلام بتاع الإنسان ده طبيا بترفع الضغط مثلا قلة المساحات الخضراء عينيك ما بتشوفش خضرة ما بتشوفش خضرة عشان كده بيسموا أي منطقة خضراء أو مساحة خضراء يسموها رئة المدينة يعني لو في القاهرة عندنا هنا مساحة خضراء في مكان ما تبقى دي رئة المدينة مثلا غياب الجمال الشوارع الجميلة البيوت الجميلة مرة ويمكن حضراتكم تكونوا شفتوا الكلام ده كتير آم، كنت بزور بلد من البلاد بره فعاملين في كل بلكونة عاملين فيها سبت ورد فبسألهم بقول لهم سبت الورد يعني انتوا بتشوفوه ازاي تطلع تقف في البلكونة عشان تشوف سبت الورد قالوا لا احنا مش عاملينه لنا احنا عاملينه للجيران اللي قصادنا عشان هم لما يفتحوا الشباك او باب البلكونة يقدر يشوف سبت الورد والجيران عاملين بالمثل فاطفاء صورة الجمال للاخرين شيء مهم جدا يصنع سلام في الانسان ايضا الازدحام يكسر السلام النظافة وجود النظافة تساعد على جو السلام وهكذا المجتمع يقول كده القديس بولس الرسول في رسالة روميا فلنعكف إذا على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض اتولد في القلب نتعلمه في البيت والكنيسة والمجتمع وكل ده ينطلق به الإنسان للعالم كله أو الإنسانية كلها فيصير الإنسان صانعا للسلام لو جينا نسأل كتطبيق عملي لهذا التأمل كيف تصنع سلاما مع الآخرين ازاي تعمل سلام هقول لك على ثلاث وسائل في ايدك سهلين بس خد بالك وانت بتستخدمهم اتفقنا ان السلام هو اختيار او هو اول مبادئ الحياة مبدأ لحياتك أول حاجة تصنع سلام اللسان الحلو أو الكلمة الطيبة لسانك الحلو من العجب يا إخوتي الأحباء أن الإنسان دائما يختار ملابسه وألوانها وأشكالها وتفصيلاتها وموضتها ولكن من الأكثر عجبا أنه لا يستطيع أن يختار او ناس كتيرة ما بتعرفش تختار الفاظها او تختار كلماتها فليس الكلمة الواحدة تصلح في اي وقت وليس الكلمة الواحدة تصلح لأي إنسان وليس الكلمة الواحدة تصلح في أي مكان كلمة واحدة لما تيجي تقولها للإنسان غير ما تقولها للتاني لازم تعرف مدلولها ايه يقول لنا في سفر النشيد عن العروس ويقصد بيها النفس البشرية شفتاك يا عروس تقطران شهدا احنا بنقولها في, في التعبير الشعبي المصري نقول فلان ده لسانه بينقط سكر بنقولها كده يا بختك لو كان لسانك بينقط سكر بس سكر حقيقي مش سكر مغشوش يا ريت يا ريت لسانك في البيت بينقط سكر يا ريت لسانك في المجتمع بينقط سكر دي حاجة تفرحنا كلنا يا ريت لسانك في وسط أصدقائك بينقط سكر شفتاك يا عروس تقطران شهدا عشان كده أول وسيلة تقدر تصنع بيها سلام هو لسانك اللسان الحلو او الكلمة الطيبة يعني اختار التعبير اللي يعجبك يعقوب وعيسو لما تقابله زي ما بنقرا في سفر التكوين في اصحاح 33 وابتدوا يتحاوروا يا بعض فعيسو بيسأل أخوه بيقول له الأولاد مين اللي وياك دول يا يعقوب كان وياه النساء والأولاد والخدم فبيقول له كده الأولاد الذين أنعم الله بهم على عبدك عبارة حلوة فعيسو ابتدى يرد عليه قل له ماذا منك كل هذا الجيش الذي صادفته يعني جايب الناس دي كلها ليه فيرد عليه رد جميل ويقول له لا أجد نعمة في عيني سيدي كلمة حلوة عيسو يرد عليه ويقول له لي كثير يا أخي ليكن لك الذي لك ويفضل الحوار يجلب سلام ما بين الاثنين ما انت اللي بتقود دفة الحوار انت ممكن تخلي حوار بينك وبين اخر يوصل لنقطة صعبة جدا لكن من خلال الكلمات التي تختارها والتعبير والاوصاف اللي بتستخدمها تكون النتيجة انك تستطيع ان تصنع سلاما سلاما وانسجاما انا فاكر مره هو وهي متجوزين وحصل ما بينهم خلاف من الخلافات واشتدت الخلافات دهية ويبدو انها ساعة ما هو صوته بيعلى شوية هي يا عيني ما بتعرفش تتكلم فجالها انسانه كبيره في السن كده قالت لها بصي لما تخشوا في صراع او في خناقه كده وانا عارف انكم انتوا بتحبوا بعض فلما تلاقيه يعني احتد شويه قولوا له برضه انا لسه بحبك انا بحبك فبقت مستغربه في وسط الصراع وال ايه اللي جاب الحب دلوقتي لحاجه زي كده فاستخدمت هذه الوسيله وكانت النتيجة مبهرة حالة الكلام العالي والكلام الصعب اللي بيتقال وعندما تقول له أنا بحبك خلاص كل ده ينتهي اللسان الحلو وانت بتربي ابنك تربي بنتك وانتوا بتتناقشوا في موضوع علم نفسك كيف تختار كلمات جيده و اكتر مكان يعلمك الحوار الجيد هو انجيلك اقرا انجيلك هيساعدك انك تستخدم كلمات وحوارات وعبارات جيده حلوه تكسب اللي قدامك الوسيله الثانيه التي تستطيع ان تصنع بها سلام ان تتجنب الغضب وليكن لك النظره الوديعه يقول لك فلان ده عينيه بتطلع شرار وارجوكم توزنوا الكلمتين العين الرقيقه اللي ربنا عملها كجهاز بصري في الانسان بيطلع شرار طلع نار ايه النار دي نار الغضب غضبك لا يصنع بر الله غضبك لا يحقق راحة الله في قلبك غضبك ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب اسمع كويس لما تيجي تتكلم فكر ولما تفكر تغضب فكر كمان مرة لألا غضبك ده يضيع لك حاجات في حياتك نسمع عن يوسف الصديق واخواته في حالة الغضب وازاي انه كان وياهم انسان مريح الغضب تجنب الغضب واطلب دائما النظرة الوديعة ان بدل ما عينيك تطلع شرار تطلع وداعة وده اللي كان دايما المسيح يعلمهن تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب تنظر في عيني المسيح تنال هذه الوداعه كل ما تقف قدامه وتتكلم وياه في صلواتك تاخذ روح الوداعه تصير انسانا وديعا تلاقي واحد عمال غضوب وغضبه صور عارمه وتيجي تساله تقول له انت النهارده وقفت تصلي طب انت ليك عشره ويا ربنا تلاقيه يحط وشه في الارض كده ويتكسف من نفسه يعني هيبقى له عشره من ربنا مع ربنا ازاي وهو بهذه الحاله من الغضب يقول لنا القديس بولس الرسول ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس يعني تعالى على نفسك شوية ودايما نقول كده ان الغضب زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت الغضب كالنار والنار لا تطفأ بالنار النار تطفأ بالماء فانتبه اذا كان اللي قدامك حتى في حياتنا اليومية اذا كان اللي قدامك هيخش في المود بتاع الغضب ما تدخلش انت بقى في موضوع الغضب مش هتخلصه وهتغلطه لا تقف وتبتدي تستخدم وداعتك وتستخدم الماء والنظرة الوديعة اخر وسيلة قلت لك اللسان الحلو وقلت لك النظرة الوديعة وتجنب الغضب اخر وسيلة انك تغفر وتسامح اي تمتلك القلب المتسامح علم نفسك كيف تسامح الاخرين وعلى فكرة الكلام في النقطة دي سهل قوي لكن على ارض الواقع صعب جدا انك تسامح اللي غلط في حقك انك تغفر له انك لا تحمل مرارة في قلبك تجاهه دي عايزة نعمة من ربنا بس اطلبها عشان كده بنتعلم دايما في الصلاة الربانية أبانا الذي واغفر لنا ها كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا خدوا بالكم من الارتباط الشرطي ما بين جزئي الآية علم نفسك ازاي تسامح الآخر في معاملاتك الشخصية احنا بنتكلم في ضوء المعاملات الشخصية حدش يجي يقول لي الكنيسة في يوم من الأيام ما سامحتش أريوس يقول لك أريوس ده خط خط وانحرف لا حاجة تانية اتكلم على العلاقات الشخصية اللي ما بيننا علم نفسك أنك تستطيع أن تقف أمام الله وتقول له يا رب فلان اللي أساء إلي أنا مسامحه بالاسم وانك تطلب من اجله شيء صعب ولكن النعمة لا يوجد امامها شيء صعب على رأي ماري اسحاق السورياني وهو بيقول ان لم تكن صانعا للسلام فعلى الاقل لا تكون مثيرا للمتاعب ان لم تكن صانعا للسلام فعلى الاقل لا تكون مثيرا للمتاعب صنع السلام سالموا بعضكم بعضا بنتعلمها لكن هي دي بداية ملامح السلوك المسيحي اتعلموا وده تعليم كل يوم في مجتمعك في بيتك في كنيستك في علاقاتك في وسط أصحابك في أسرتك بتقدر تتعلم كيف تصنع سلام وزي ما قلت لك ان حتى من حروف الكلمة باللغة العربية سلام سعي الانسان الدائم لاجل تحقيق هذه الحقيقة في حياة كل اخر ان الله يحبك ان انت محبوب الله ولما الانسان يشعر بهذا يشعر بهذه المحبة الالهية فيعيش في سلام ويستطيع أن يوصل السلام إلى آخرين وهكذا وتفضل متوالية إلى أن تصل إلى كل البشرية أن الله يحبك أيها الإنسان يعطينا مسيحنا أن تكون حياتنا في هذا السلام ونكون صانعي سلام وطوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين